لما يحدث من مجازر من الصهاينة عايزين يعرفوا ماذا نفعل هل هناك نعم. وصفة سحرية كده نقدر نحرك بيها الناس عشان بكرة القدس ترجع والأمور تستتب أم أن الأمر خلاف ذلك نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحقيقة السؤال ده طبعا هو سؤال الساحة ومتكرر في كل الأماكن ولعلي في الفترة السابقة يعني جبت أكثر من بلد وهو السؤال الدائر على ألسنة كل المسلمين وهو سؤال جميل وسؤال إيجابي يعني ماذا نفعل يعني يريد أن يتحرك يريد أن يفعل شيئا فديت يعني بداية التغيير وبداية الإصلاح إن شاء الله رب العالمين لعل أول شيء نعمله إننا نغير لهجتنا عن الكلام على قصة فلسطين وقصة أهل غزة من لغة الحزن والنواح والبكاء والألم إلى لغة الأمل والبشرى والإطمئنان إلى نصر الله عز وجل يعني ما نراه هذا شيء طبيعي ما وجد على ظهر الأرض حق إلا وكان في مواجهته باطل هذا كان في أول الخليقة بين آدم عليه السلام وبين الشيطان وسيظل إلى آخر الدنيا وعد الله عز وجل إبليس بالإنذار إلى يوم القيامة فهي حرب دائرة يعني ما نراه شيء طبيعي جدا اللي عايز الأمور تحل بين أهل الحق وأهل الباطل على طاولة مفاوضات هادئة دون أي مشاكل هذا واهم هذا لا يحدث يعني من قرأ التاريخ من قرأ تاريخ أذكى الأذكياء وأبرع البارعين من قرأ تاريخ الأنبياء والصالحين من أبناء الأمة الإسلامية أو الأنبياء الذين سبقوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قرأ كل هذا التاريخ سيجد دائما حربا بين الحق وبين الباطل نعم. ما هرب منها أحد ما يستطيع يعني هذا شيء لابد أن يحدث لكن أنا أرى في هذا الحدث في حدث أهل غزة الكثير والكثير والله من البشريات أنا لا أدعي هذه الأشياء لمجرد إعطاء حقنة للمشاهدين عشان يطمئنوا لا أنا فعلا أشاهد في هذا الحدث الكثير من البشريات ومن الأمور التي تبعث الأمل في القلوب أولا أنا أرى ثباتا عجيبا يعني هذا الثبات قل أن يوجد في شعب من الشعوب وحقيقة هذه خاصية في شعب الإسلام بشكل عام وفي شعب فلسطين بشكل خاص وأهل فلسطين لهم مزايا خاصة تميزهم عن غيرهم من شعوب الأرض حتى عن شعوب الإسلام يعني لهم مزية خاصة وضعها ربنا سبحانه وتعالى فيهم وذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك يعني في ناس هتفضل رفع الراية تظل حتى يأتيهم أمر الله إلى يوم القيامة تظل هذه الطائفة رافعة راية الحق ما تهين وما تستكين وما تلين أبدا فقال الصحابة أين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس حوالين بيت المقدس في القدس وحوالين القدس في فلسطين نعم. هي الأرض المباركة هي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين نعم. وهذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر يعني إلى يوم القيامة سيظل لها ذكر فأهل فلسطين بيضربوا لنا مثل من أروع أمثلة الثبات تثلج صدور المؤمنين الحمد لله أنه ما زال في المسلمين من يقف هذه الوقفة بهذه الإمكانيات البسيطة وهذه الماديات الضعيفة جدا في وجه قوة عاتية من قوى الأرض قوة جبارة تمتلك أسلحة لعلها غير موجودة في كثير من بلاد العالم المتقدم ومع ذلك سبحان الله هذا الثبات الواضح وكمان الكلمات التي تقال سواء من الكبير أو الصغير من الرجل أو المرأة من القائد أو المقود كل البلد بتتكلم بلهجة واحدة من الثبات والقوة هذا والله من أقوى الأشياء الباعثة على الأمل في نفوس المسلمين نرجع للدكتور راغب بس حاسل أخونا الشيخ محمود المصري الحقيقة ليه الناس بتستقل منهج التربية يعني ليه بيشوفوا إن إذا كانت لغة هادية زي لغة الدكتور راغب السرجاني دلوقتي آه يقول لك دي اللغة دي احنا مش عارفين نفهمها لابد من لغة الدم الدم الهدم الهدم والانفعالات والصراخ فإذا ما كلمت الناس عن فترة إعداد يزكون أنفسهم بالعودة لله تبارك وتعالى يحس إن المنهج ده منهج خيالي دلوقتي واهم مش هينفع يطبق في دنيا الناس آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية خالد آه، اللي بيظن ان احنا نستطيع ان احنا نبدأ من قمة الهرم وهم لابد من ان احنا نبدأ من قاعدة الهرم نعم.
من خلال تربية جيل على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
وهو ده اللي قاله النبي عليه السلام لخباب بن الأرط كما في الحديث البخاري نعم.
لما جاء يعني مستنصرا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل النصر ألا تستنصر لنا وجاءه بعد عذاب شديد جدا شافه ويعني أنت نعم.
تعلم ماذا كان كيف كان يعامل كان الخباب.
مفترض انه يفهم نعم.
ان النبي هيرد عليه آه.
خالص هدعي لك اقعد آه، ارفع يعني- ايدك ونامن اه فما كان يطفئ آه، يعني ال- ال- ال- ال- ال- الجمر النار الا ودك شحم ظهري ده نعم.
كما قال خباب نعم.
فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معذب قال يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا فكان المتوقع ايش خالد ان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم يدعي له نعم.
ده ده اللي جاب عن لما تلاقي واحد تقول له يا ترى النبي عمل ايه يقول لك شيء طبيعي يقوم يدعي له فكان رد فعل النبي كان على غير ما نتوقع غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه وبعدين لقى خلاص الرأس كده دب يقوم يديله الأمل بقى يقول له والذي نفسي بيده شوف ما يصد ذلك عن دين وبعدين والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه والشاهد بقى ولكنكم قوم تستعجلون دي مسألة مهمة جدا إن إحنا عايزين نقول رسالة لإخواننا وحبيبنا لأهل غزة ورسالة للأمة الإسلامية إن النصرة الحقيقية يا شيخ خالد مش إن أنا أنتصر على اليهود فحسب ولكن النصرة إن أنا نفسي أموت على الحق لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اجمع بين الآية ديت شيخ خالد واجمع بين الآية الثانية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الله ده في رسل كتير اتقتلوا نعم.
فهل خذلهم الله أبدا نعم.
ولكن الله أراد أن يجمع لهم ما بين مرتبة الرسالة نعم.
وما بين مرتبة الشهادة نعم.
يبقى الرسول شهيد يبقى ديت مش خذلان إنما هي نصرة أيضا لكن لا يراها الناس لا يراها إلا فعلا آه، آه، أولو الألباب نعم.
فإذا المسألة مش محتاجة مش مش مسألة استعجال وزي ما حضرتك قلت كده مجرد بس كده حاجة سحرية كده خلاص ال- ال- القدس يرجع و- واليهود يقتلوا إنما المسألة محتاجة تربية وإعداد ومحتاجة ناس فعلا يكون عندهم يقين وزي ما حضرتك تفضلت يعني قبل كده في إحدى حلقاتك قلت اليقين بيخلي الإنسان يشوف كل حاجة واضحة نعم.
كل حاجة في مكانها وكل حاجة واضحة لا يستطيع ان هو يعني على يعني على سبيل المثال ان هو لما يرى الاشياء واضحة هو عارف حجم الدنيا ايه عارف نعم.
حجم الاخرة ايه نعم.
عارف المشكلة دي حجمها قد ايه واخرتها ايه وعارف وعنده يقين في كلام النبي لا تقوم الساعة الله.
ودي بها اختم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين يبقى عنده عنده يقين ان اليهود كلهم هيقتلوا نعم.
ف- فيختبوا اليهودي وراء الشجر وراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتل الا الشجر الا شجر نعم النار.
يا مسلم دي هنتوقف عندها نعم.
هنسأل الدكتور راغب السرجاني ولكن هنرجئ الإجابة بعد الفاصل دكتور راغب ليه جل المسلمين إلا من رحم الله يهوى المسكنات يعني ما بيحبش الدواء على المدى البعيد عايز دواء مسكن للألم يخلص منه هنسمع لحضرتك الإجابة بعد هذا الفاصل تبقى معنا السلام عليكم ورحمة الله احنا كنا قبل الفاصل طرحنا سؤال على الدكتور راغب السرجاني وده سؤال مهم الحقيقة يمكن هتستغربوا انه ثلاجاتنا في البيوت مليانه ادويه قد كده ما عندناش نفس ان احنا نكمل الدواء اللي اتكتب لنا عايز حاجه مسكنه كده تخفف الالم فقط فبرجع للدكتور راغب تاني اكرر سؤالي ليه حضرتك الشارع المسلم والعربي الكثير منه الا من رحم الله يحب المسكنات اللي تحل مؤقت ازمته او تعبه ومش عايز ياخد دواء طويل على مدى بعيد يكون له اثر افضل من هذه المسكنات
بص هو اولا هو طبعا هتكلم اولا بصفتي طبيب نعم علاقة المسكنات وال...
نعم.
والعلاج ال- ال- المستديم للحالة المرضية احنا محتاجين الاثنين نعم يعني عشان بس برضو آه، بعض ال- الناس بتاخد الجانب ال- اللي هو المستديم فقط دون علاج الحالة الطارئة نعم وفي بعض الناس تنظر إلى الحالة الطارئة دون علاج الحالة المستديمة جميل.
أنا محتاج الاثنين نعم بيجي لي مريض عنده التهاب في ال- في الزور بديله مهبط حرارة وده مسكن يعني ده م- وقتي نعم وفي نفس الوقت بديله برضو المضاد الحيوي اللي يعالج ال- القضيه الفيروس.
فانا محتاج الاثنين نعم.
مش معنى ان انا بقول تربيه واصلاح واعداد وسنوات طويله من الجهاد ان انا اترك أهل غزة يطحنون و... و... ويحاصرون دون إمدادهم بال... بالمال والطعام والشراب والدواء والكساء والسلاح نعم.
يعني كل ما ير- يريدونه في معركتهم ضد الباطل الآن يحتاجونه لابد أن تمد آه، لهم ال... الإمدادات بقدر المستطاع نعم.
من العالم الإسلامي المحيط بهم نعم فمحتاجين ده جنب ده ليه الناس محتاجة مسكنات بس أولا الناس آه، ما عندهاش آه، آه، بعد نظر او رؤيه شامله للقضيه ما عندهاش خبره بتاريخ المسلمين ما عندهاش خبره بالقران الكريم وبالسنه المطهره وبسنن النصر وطبيعه النصر فهي من وجهه نظرها القاصره ترى ان حل القضيه هو واحد زائد واحد يساوي اتنين يبقى انا اروح دلوقتي احل مشكله بمظاهره او ب... او باقتحام للحدود او بكذا او كذا في تخيلها دون النظر الى الاليات اللي ربنا خطها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للنصر أو لما ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم للنصر أو لما سار فيه الصالحون والمغيرون أو المجددون من أبناء الأمة عشان يوصلوا في النهاية للنصر ده طريق طويل جدا ليه آليات معروفة وواضحة جدا في الكتاب والسنة إن ما مشيتش فيها مش هتوصل ممكن الامور تتحسن نسبيا لكن بالمهب- بالمهبط الحراره او بالمسكن لكن لن تستدام على المدى البعيد لو الناس تعلمت النصر بيجي ازاي ان شاء الله هتمشي في اللي جواها خير نعم يعني الناس ديت اللي بتسأل ديت بتدور على الخير نعم.
الناس بتدور على مسكنات علشان الألم اللي شايفاه نعم.
يعني هي شايفة ألام شديدة جدا فاديني حاجة دلوقتي سريعة تخلص لي هذا الألم وبعدين نفكر بعدين في حل القضية حلا جذريا لكن أنا بقول لما فكرنا بعدين دايما بنفكر بعدين بعدين بعدين بعدين ده عمره ما بيجي نعم.
يبقى لازم من دلوقتي افكر في الناحيتين سويا ده جنب ده نعم.
لما اجي ابص لتاريخ التغيير او التجديد او النصر في تاريخ الامه الاقي ان القصه الطبيعي جدا انها تقعد فتره طويله قصص الجهاد ده اللي كان بيقوله الشيخ محمود المصري دلوقتي انه انا انا بكلم حضرتك يمكن مش ضد ان الناس تت يعني تتفاعل وتبعت طبعا لازم يعني في ناس استقلت الدعاء مثلا في ناس شايفه ان انا يعني انا واحد حتى من اهل غزه نفسهم سمعته قال احنا مش عايزين اكل وشرب ما تبعتولناش لحظات الانفعال هذه قد تجعل في تشويش معين ما يفهمش حضرتك المنهجيه اللي احنا انت حابب تتكلم بيها دلوقتي انه عشان تنتصر في ادوات قد يطول وقت استعمال هذه الادوات لكن في النهايه هتؤدي الى نتيجه ايجابيه.
صحيح انا ال- المشكله بتحصل امتى لما واحد بيحط ده بديل عن ده اه يعني يعتقد ان لما بنقول تربيه او اصلاح او اعداد جيل ينفع يكمل مشوار الجهاد اللي ممكن يطول جدا نعم.
بينا بي- بيعتقد ان ده بديل عن اننا ننصر الناس دلوقتي بقرار سريع وحاسم ومباشر بكل ما استطيع لا ده مش بديل عن ده انا عايز الاثنين مع بعض ممكن دلوقتي نتكلم ايه هي اليات النصر على المدى البعيد وايه هي اليات النصر على المدى القريب كويس.
وايه اللي ممكن يقوم بيه ده وده وده من ابناء الامه لنصره هذه القضيه ممكن نتعرض لبعض النماذج الايجابيه جدا على النحوين هسمع من حضرتك معلش النماذج هرجع للشيخ محمود المصري مرة تانية التساؤلات اللي بتطرح على فضيلتك في الهواتف وفي ال- في الرسائل وفي التلفاز لما حضرتك تطلع في البرامج شايف انت الداعية دوره ايه في هذه الأزمة واحنا عايزين نقول انها أزمة ما حدثتش فجائي يعني ما صحيناش الصبح لقينا اليهود حاقدين علينا وبيعتدوا على مقدساتنا ده تاريخ طويل جدا بقاله يعني ما يقرب مثلا داخلين على كام سنة من سنة 60 سنة تقريبا 60 سنه من ساعه قيام اسرائيل نعم.
لكن ف- لكن طبعا بترد على الناس ازاي بتحاول توجه مشاعر الناس وعقول الناس بأي شكل عشان مسألة ولكنكم تستعجلون ان انت كنت بتتكلم فيها يعني شيخ خالد زي ما تفضل دكتور راغب هي المسألة مسألة إن في آه، كتير من الناس النهاردة ما عندهاش بعد نظر لأنه مش قارئ تاريخه كويس مش فاهم آه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش فاهم سنن المولى عز وجل في آه، التعامل مع أحداث التي تدور في التاريخ إزاي تكون وندي مثال بسيط كده صغير يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نعم شوف لما منع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وجاءت هدنه الحديبيه وتمت كتابه ال- ال- البنود بنود بتاعتها الاتفاق، من نعم.
ضمن البنود لو جاء رجل مشرك يريد ان يسلم فعلينا ان نرده واذا جاء رجل مسلم يريد ان يرتد فعليهم ان يقبلوه او لهم ان يقبلوه طبعا المسألة يعني حينما ينظر إليها أي مسلم لأنها فيها دنية.
اه مع قلعة عضوية.
دانية وغير كده كمان شيء لا يقبله عقل نعم.
فضلا عن دين نعم.
طبعا سيدنا عمر بن الخطاب آه، آه، يعني آه، شوية صار شويتين وبدأ يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ألست رسول الله حقا ألسنا على الحق وعدوا على الباطل ألسنا ألسنا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب النظرة الثاقبة اللي فاهم اللي مش باص تحت رجليه اللي باص قدام وبعدين هو مؤيد بالوحي من السماء صلى نعم.
الله عليه وسلم واذا بيقول انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري ده يقين عجيب جدا نعم.
سبحان الملك ولذلك احنا بنقول آه، آه، واجبنا بقى كدعاء احنا امه وسط لابد ان احنا في نفس الوقت احمل الناس شيء من الواجبات اللي يعملوها علشان ننهض بالأمة وفي نفس الوقت لا أحملهم فوق الطاقة وفي نفس الوقت أفتح لهم باب للأمل ما سودش الصورة وفي نفس الوقت ما خلوهمش يعني يستهينوا بالم... ما يعملوش إيه دي مسألة بسيطة يعني هتعدي لا برضه خدوا بالكم المسألة عليكم واجبات وعليكم التزامات ولازم تقوموا بدوركم ولابد أن تعذر نفسك أمام الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت افتح باب الأمل نعم.
لما نيجي النهاردة ننظر لمثل هذه الصورة لا نقول يا جماعة احنا الحمد لله رب العالمين أهل غزة هم كده كده ربحانين يعني شوه يعني قتلاهم نحسبهم إن شاء الله شهداء بنقول نعم.
نحسبهم ولا نزكى على الله أحدا نعم.
ومن عاش منهم حيا فهو مجاهد منابط في سبيل الله سبحانه وتعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني رباط يوم وليلة في سبيل للقتال في الصف في سبيل الله خير من قيام 60 سنة نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للشهيد عند ربه لا ده لا يعني ده لو مرابط فقط خير من قيام 60 سنة ومن يقدر منا شخالد على قيام 60 سنة نعم.
متواصلة فده رباط يوم وليلة فقط في سبيل الله خير من قيام 60 60 سنة طيب وفي الرجال الأخرى بقى طب لو قتل ومات إن شاء الله نحسبه شهيد آه لنا يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه نعم.
تدفع كام مش خالد عشان ربنا يغفر لك ذنب نعم.
شوف قد إيه ده يغفر له كل ذنوبه وترجع صفحة بيضاء أنت ترى في هذا تحفيز أيضا الناس تبتدي تتحرك في فهمه منزلة الشهادة دي أعلى حاجة تكون شغلة فكره زي ما النبي قال نعم.
من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بغزو ينفعش.
مات على شعبة من النفاق ده انا ده انا بدعو الناس كمان يعني كلمه اخيره شخاد بس بعد ما اكمل الحديث يبقى الشهيد عند ربه سبع خصال يغفر لهم اول دفعه من دمه يرغم مقعدهم من الجنه يحل حله الايمان يزوج من 72 زوجه من حور العين يجار من عذاب القبر يامن من الفزع الاكبر يلبس تاج الوقار الياقوت الواحده خير من الدنيا وما فيها الله ويشفع في 70 انسان من اهل بيته يدخلهم الجنه شوف قد ايه فنيجي بقى نقول للأس- للامه المسلمه بقول دي فرصه لكل مسلم النهارده مع وانت قاعد في بيتك تمنى الشهاده ثبت مشروع شهادة.
الحديث الحديث الذي رواه مسلم نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله أكبر معانا اتصال تليفوني الدكتور منير رئيس لجنة الإسعاف الطارئ سلام عليكم سلام عليكم ألو طيب نرجع للدكتور راغب السرجاني حضرتك اتكلمت ان احنا لازم نتحرك في محورين مهمين جدا حلول سريعة وحلول على المدى البعيد نعم
أنا وأنا أخاطب شرائح الناس العادية هل آه، أوصل لهم الرسالة دي إزاي في الحل السريع اللي هو ال- ال- ال- يعني زي ما حضرتك قلت المسكنات ضرورية والحل على المدى البعيد في بيته وفي حياته يتصرف إزاي نعم هو اولا انا لازم اجمع بين الاثنين في الحوار الواحد نعم.
يعني هو ساعات احنا بنعمل مثلا إيه، لتتابع البرامج في الفضائيات نعمل الحلقه ديت على الحلول البعيده المدى نعم والحلقة اللي وراها على حل سريع فالمستمع لعله يسمع حلقة ما يسمعش التانية فيظن أن الدكتور أو الشيخ أو الداعية يقتصر على هذا النوع فقط من الحلول وبالتالي فهو يهمل المساعدة الفورية أو لو نعم.
كان العكس يهمل التربية وده مش مظبوط فبنجمع الاثنين أو على الأقل بنعطي كده تقسيمة شاملة بنقول فيها ان مطلوب ده ومطلوب ده ال- الحل اللي على المدى البعيد آه، مطلوب بشكل راسخ يعني بمعنى ان آه، آه، الشيخ محمود جزاه الله خير بيقول آه، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه نعم.
لو كل واحد قاعد قدام التلفزيون طيب انا اسال الله عز وجل الشهاده بس الكلام ده ما ينفعش يمكن بيوم وليله بالصدق أوي. نعم.
ما ينفعش ده محتاج اعداد وتغيير مناهج نعم.
واسلوب حياه مختلف و- ومحتاج اقلاع عن كثير جدا من الذنوب التي يكون بها العبد ويستصغرها ومحتاج حياه جديه محتاج ابعد عن الهزل والشهداء وال... و- والصالحين والمجاهدين حياتهم مش مش قاعد ساعتين قدام مباراه وساعتين قدام تمثيليه وساعتين قدام فيلم وعلى القهوه وبيتكلم وبيهزر وبيهرج وبيضحك و والمن- وحرمات المسلمين تنتهك في كل مكان نعم.
حياه الشهيد ليها طابع معين ليها ظروف معينة أبتدي بقى أتعلم كيف يعيش الشهداء نعم وكيف يعيش المجاهدون في سبيل الله وشوف كده تاريخ الجهاد في سبيل الله ازاي الناس دي عاشت فترات طويلة جدا تعد ليوم يتم فيه النصر أنا عايز أدي لك مثال لحياة المجاهدين ل- ل- لقصة الصليبيين على سبيل المثال آه، عندما دخلوا العالم الإسلامي سنة 492 هجرية والعالم الإسلامي كان في يعني ثبات عميق واحتلت فلسطين واحتل بيت المقدس وجاءت الجيوش الصليبية بشعوبها يعني مثال مماثل تقريبا لوضع اليهود الآن نعم.
جم عشان يعيشوا في داخل الأرض واحتلت أجزاء كبيرة من سوريا وأجزاء كبيرة من تركيا وأجزاء كبيرة من لبنان أو لبنان بكاملها نعم.
يعني الوضع كان أشد ضراوة مما نحن فيه الآن حركات الجهاد تقريبا بدأت سنة 502 أو 503 على يد رجل لا يعرفه التاريخ اسمه مودود بن التوسكين وبعدها استشهد رضي الله عنه أو رحمه الله ثم بعد ذلك عماد الدين زنكي قعد 20 سنة يجاهد في سبيل الله ثم تولى نور الدين محمود من سنة 521 ل 500 من سنة 541 ل 569 يعني حوالي 28 سنة كاملة ثم تولى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 16 سنة كاملة عشان في الآخر تيجي موقعة حطين سنة 583 يعني قصة يعني 30 سنة لو يا تيجي دكتور.
تتكلم على 80 سنة من الإعداد على بال ما شفنا يوم حطين بس 80 سنة دولت مش قاعدين حاطين ايدينا على خدنا في حركات جهادية مستمرة في جهد في شحن في شهداء في قتال في سبيل الله في جولات وصولات في يوم لنا ويوم علينا نعم.
يعني في هذا في إعداد من المقاتلين بالسيوف وإعداد من المقاتلين بالأموال وإعداد من الشعوب وإعداد من الرجال والنساء والأطفال في إعداد من العلماء ومن طلاب العلم في من عوام الناس يعني حركة شعبية كاملة ليست فقط في فلسطين حصل شراك في على كل المستويات على كل المستويات وفي كل القطاعات وفي كل البلدان والأقطار عشان في النهاية يجهز جيش يستطيع أن ينتصر في يوم حطين وأقول لك على حاجة لعل الناس يعني كتير ما تاخدش بالها منها ان يوم حطين ما كانش يوم انتصار كامل كان يوم انتصار مرحلي يعني بعد حطين انتصر المسلمون انتصارا كبيرا ولكن لم يخرج الصليبيون من ارض المسلمين نعم.
بالعكس ده فضل الصليبيون في ارض المسلمين بعد انتصار حطين اكتر من 100 سنه تخيل وفي جولات تانية من الجهاد والقتال و- والحرب والانتصار لحد ما في النهايه خرج الصليبيين بعد 200 سنه من البقاء في ارض الاسلام يبقى انا على المستوى الطويل ما اقولش ان الجهد اللي بذله نور الدين محمود راح او الجهد اللي بذله نعماد الدين زنكي او مودود ابن التنتكين راح وان صلاح الدين بس هو اللي انتصر لا كلهم انتصروا كلهم بنوا درجات عشان نوصل في النهايه للنصر اللي انتصروا صلاح الدين وبعدها في ناس كملت نعم.
وفي ناس حملت الرايه مجهود جماعي جماعي على مدار 200 سنة عشان نشوف نصر كامل وتحرير كامل للأوطان أنا مش بقول معنى كده أننا هنفضل 200 سنة في أرض فلسطين ربنا سبحانه وتعالى يعجل لنا النصر ونراه لكن يا إخواننا ويا أخواتنا الطريق طويل ويحتاج إلى صادقين كما قال آه، رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث من سأل الله الشهادة بصدق نعم الصدق دي معناها ان انا اقدم النهارده وبكره وبعده ولحد اخر نفس يخرج من صدري وانا اقدم لله فقد عز أموت وجل ولا أرى النصر نعم وهذا أيضا دلالة على التجرد الكامل لله عز وجل نعم.
إن أنا مش حاطط رؤية النصر إيه، شرط لإكمال الطريق نعم.
بالعكس من يحرم سمية رضي الله عنها وأرضاها وياسر رضي الله عنه وأرضاه من الأجر وقد مات في زمان الاستضعاف في مكة المكرمة دون أن يري النصر ومن يحرم مصعب بن عمير وأسد الله آه، حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن حرام وسعد بن الربيع وعد أمثلة الصحابة الذين استشهدوا في مصيبة نعم.
مصيبة مصيبة أحد كلهم ماتوا في مصيبة ومع ذلك في أعلى عليين وربنا سبحانه وتعالى رفعهم إلى الدرج- الدرجات العلى نعم.
ونالوا درجات ما كانوا ينالوها بأعمالهم لكن رفعهم الله عز وجل بالشهادة إلى هذه الدرجات فكل هذا يعني نتاج أنا أرى والله إن كنا رأينا الجهاد بهذه الصورة العظيمة في أرض فلسطين فهذه من أعظم البشريات الحمد لله الأمة الإسلامية عرفت دورها وعرفت أن الجهاد في سبيل الله شرف كبير نعم.
وعرفت ان الجهاد ذروة سلام الاسلام بشكل عملي وعرفت ان الطريق ده بدأ اه هو طويل بس الحمد لله مشينا فيه قبل كده لما كنا بنقعد يعني م- آه جلسات نحاول ان نستجدي ارضنا من عدونا نحاول أن نقنع عدونا أن يخرج من أرضنا نعم.
عرفنا أن هذا الطريق طريق لا يستقيم وأن العدو لا يقنع بالخروج من البلاد ولكنه يرغم نعم.
على الخروج من البلاد وهذا ما فهمه أهل غزة وثبتوا عليه ونسأل الله عز وجل أن يفهم هذا المعنى لكل عموم المسلمين نعم شيخ محمود المصري يعني احنا طيب معانا تليفون وهنرجع لحضرتك سلام عليكم دكتور منير سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته سيدي أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربكم وأن ينصركم على عدوكم وعايز حضرتك بس نقل لي صورة عما يحدث الآن آه، في أرضنا المحتلة في غزة ومع إخواننا في غزة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام آه، بداية آه، أحييكم في قناة آه، اقرأ وأنقل لكم تحيات المجاهدين والمرابطين في قطاع غزة بني بني حقيقة ما يحدث الآن هو عدوان همجي بربري إسرائيلي يستخدم فيه كل آه، أنواع الأسلحة من طائرات ومن سفن وبوارج وغواصات وإف 16 ومدفعية ثقيلة تضرب الأحياء آه، المدنية والسكنية لدى المواطنين الفلسطينيين في غزة القوات الإسرائيلية دخلت الآن آه، بعض آه، البيوت وتثخن فيهم قتلا وتشريدا وقبل قليل آه، ضربت مستشفى الضرة في آه، غزة وأيضا المرضى في هذه اللحظة آه، يسكنون ويفطنون في الطابق الأرضي ولا نجد أي وسيلة اتصال معهم والله أعلم بهم حقيقة آه، ما يحدث في غزة جريمة حرب آه، بكل المعايير الإنسانية الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة آه، محرمة دوليا فأسلحته ومثال هذه الأسلحة سلاح الديمة الذي أو الدايم كما يقال آه، الذي هو محرم دوليا وهذا السلاح عبارة عن قنابل آه، نووية صغيرة الحجم تقتل آه، الناس والمدنيين بشكل قطاع أرضي وقطاع طولي وتحرق وتدمر كل شيء في أجسامهم وأيضا تخفي ملامح وجوههم ولدينا العديد من الحالات التي نوثقها ونريد المؤسسات الدولية أن تأخذ بعض الأنسجة ليتم الفحص وتطابق هذا السلاح المحرم دوليا الذي يستخدم ضد الآمنين العزل في قطاع غزة.
دكتور منير دعني دعني أسأل حضرتك سؤال آه، الأدوية والمساعدات اللي بنشوفها من خلال الفضائيات اللي المفروض بيتقال إنها دخلت لغزة هل هذه الأدوية وصلت بالفعل للمستشفيات وال- والمساعدات الطبية وصلت بالفعل يعني؟
حقيقة لا أخفي عليك أخي الكريم وقد استلمنا العديد من المساعدات من الأدوية والمستهلكات الطبية واليوم لأول مرة تسمح السلطات المصرية بإدخال بعض الأجهزة الطبية المتبرع بها آه، تركيا وأيضا هناك مساعدات كانت قدمت من نقابة الأطباء المصريين واتحاد الأطباء العرب والجمعية الشرعية والهلال الأحمر المصري ودولة الكويت ودولة قطر وأيضا الجماهيرية الليبية هذه المساعدات تدخل ولكن كما يقال بالقنط- ب- ب- بشكل بسيط جدا وبمعنى أن هناك عراقيل توضع في وجه آه، إدخال هذه المساعدات وإلى هذه اللحظة آه، لم يتم دخول إلا آه، اليوم 39 شاحنة على مدار أسبوعين أو منذ بدء الحملة الإسرائيلية دخل إلينا 39 شاحنة نوع العراقيل إيه يا دكتور منير من فضلك؟
يعني هناك العديد من المؤسسات تبلغنا أن هناك طائرات في العريش وأيضا آه، محملة بالبضائع والمواد الغذائية وأيضا محملة بالأدوية تمنع دخولها آه، للأسف الشديد السلطات المصرية ولا تسمح إلا بدخول الدواء فقط فالمواد الغذائية لم يسمح لها بالدخول الأجهزة الطبية اليوم يعني فقط دخلت أول شاحنة محملة بالأجهزة الطبية فلذلك آه، نقول هذه المساعدات يعني مشكور من قدمها آه، لكن نريد أيضا المزيد منها وأيضا نريد إدخال الكوادر الطبية المتخصصة لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة طب هل في حضرتك حاجة محددة يا دكتور منير محتاجينها بالتحديد دلوقتي على وجه السرعة؟
حقيقة ما يلزمنا الآن آه، ب- ب- يعني العديد من الأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة لها فمثلا آه، الحصار الذي دام أكثر من سنتين آه، منع دخول آه، كثير من قطع الغيار ل- ل- للعديد من الأجهزة الطبية طبعا المواد الغذائية على وجه السرعة لأن إسرائيل تمنع دخول المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والرز وغير ذلك آه، ايضا آه، آه، ادخال كوادر تخصصيه طبيه آه، يعني في مجالات الاعصاب والعظام لان الاحتلال يعني آه، يقتل ويدمر بمجال- طب منظمة الأنروا زي ما بيقولوا اللي هي بتقدم المساعدات دي ملهاش دور هناك يا دكتور منير
حقيقة جميع الأدوار تنسق بأمر من الجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي لا يسمح إلا بدخول آه، الذي يحدده وفي نفس الوقت يعني يجعل العديد من العراقيل يواجه هذه المنظمات الدولية التي يتوجب عليها في ظل الحروب أن تكون أكثر فعالية وأكثر جدوى في مثل هذه الأمور دكتور منير رئيس لجنة الإسعاف والطوارئ في الحكومة المقالة جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال وتوضيح الصورة آه، أيها الإخوة الأحباب فاصل ونواصل فابقوا معنا طيب طيب جزاكم الله خيرا طيب نرجع للشيخ آه، محمود المصري معلش في سؤال مهم جدا حضرتك عايزين نتوقف عنده دعوة الناس للتفاعل مع ما سمعناه وبقوة بضغط كيف يتأتى هذا يعني احنا شايفين ان واحد دلوقتي بيقول ان الحالة مزعجة للغاية وان فعلا في مساعدات فكيف نناشد يعني المسؤولين ان هم يبذلوا مجهود اسرع واقوى في الحراك السياسي عشان نقدر نوصل الكلام ده للمسكنات اللي كان بيتكلم عليها الدكتور رغم شوية انه ده محتاجينه احنا دلوقتي حالا يعني
والله يا شيخ خالد وانا بسمع دكتور ربنا يحفظه يا رب ويفرج همهم جميعا ما تمنيت ان اكون صاحب سلطه الا في هذه اللحظه تمنيت حسيت ان ان ابواب الجنه مفتحه امامي ان انا اكون بفضل الله سبحانه وتعالى من اهلها لو اني قدمت لقمه او مساعده او دواء لاي واحد من هؤلاء لان فعلا سبحان الله لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم اي سرور شوف تخيل أخ- يعني ما هو, ما هو- ما هو الانسان في غزه ده شخال مهما كان ده انسان برضه زي زيه ليه أحلام وليه طموحات قتلت كل أحلامه وطموحاته ما بقي إلا القليل بس اللي بيتمناه آه، لقمة تقوته ودواء يعالج بيه أو أو يعني يعني ما ملهوش مطالب نعم هم عايزين يعيشوا أي عيشة بس بس بس ينقذوا في هذا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه الحقيقة يعني احنا سمعنا هذه الصورة وهي صورة يعني آه، أفزعتنا الحقيقة انه ما زال في إصرار ان الحاجات دي ما توصلش ومش عارفين السبيل إلى كيفية وصولها لكن الحقيقة يعني عايزين مناشدة لأهل الخير اللي بي بيتبرعوا ل- للاعبي الكرة وللأندية والإنقاذ الأندية من كوارث بإتيان بالمدربين بملايين الدولارات كل آه، سنة من مرتبات بنقول لهم هذه صورة ننقلها إليكم يعني عايزين نقول إن امرأة دخلت النار في هرة عشان لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فما بالنا نرى إخواننا يناشدوننا بهذه الصورة أنهم محتاجين أدوية ومحتاجين طعام وما زلنا نتعنت ونقف حائلا دون الوصول إلى هذه الأمور بتكاسل وبإحجام وببخل عند بعض الناس فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الرسالة واضحة من الدكتور منير تستحث المشاعر في الصدور حتى ننقذ هؤلاء نكمل حديثنا بعد الفاصل فابقوا معنا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحيانا ساعات بتيجي مكالمة تليفونية يعني بتخرج الإنسان عن تركيزه لكن ما زلنا نقول أننا في أمس الحاجة إلى تركيز عالي جدا وإلى عدم الظهور وبالذات الدعاة والعلماء في حالة انهزام نفسي لأنه احنا في أمس الحال في أمس الحاجة الآن إلى أن نزرع الأمل رغم الظلام الدامس اللي بنشوفه وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة الأحزاب لما بعت اثنين من الصحابة قال لهم لو كانوا اليهود نقضوا العهد أشيروا إلي إشارة قولوا كلمة وخلاص وبدأ النبي يزرع الأمل ويبث الأمل في نفوس الناس صلى الله عليه وسلم دكتور راغب السرجاني الحقيقة عايز أرجع لحضرتك في نقطتين مهمين قوي أحيانا بيجد الناس أنه كلام العلماء والدعاء مرسل يعني بعد ما بيخرج من الحلقة بيقعد برضه مع نفسه يقول أنا هفترض راجل مبيض محار هفترض ان انا راجل عامل سواق تاكسي اعمل ايه انا عايز واجب محدد لان الناس بتشوف ان الكلام كبير قوي وكتير ومش عارف واجب محدد يعمله ده نمرة واحد نمرة اتنين في تساؤل مهم جدا نظرا اللي سمعناه من الدكتور منير دلوقتي كتير من الناس كانت بتسألني في الشارع وبتسأل في الهواتف ليه مصر وليه الدول العربية تحركت لرفع الظلم عن الكويت لما غزاها صدام حسين بسرعة شديدة جدا وكلنا كنا حاسين بملحمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبقوة وما يحصلش مع إخواننا في فلسطين
خلينا نبدا من السؤال الثاني طيب.
واقول ان هو آه، للاسف الشديد طبعا ان تحرك المسلمين وطبعا ده واضح للناس كلها ولا نقول شيئا يعني آه، آه، سري.
يعني سريا نعم ان تحرك المسلمين في قضيه ال- الكويت كان نتيجه تحرك عالمي آه، مقود بامريكا في الاساس وبالامم المتحده فيما يعني يصورونه وان ده آه، توجه عام فما فيش منه قلق كبير على الدوله نعم يعني مفيش منه قلق كتير على المراكز وعلى الحكومة وعلى السلطان وعلى ما إلى ذلك فبالعكس ده يصبح القلق ألا تتوجه يعني لو أنت ما رحتش يبقى في خطورة على البقاء آه، ال- المستقر للحكومة في أي مكان نعم فللأسف تصارعت الناس كلها آه، مع أن القضية قضية آه، يعني آه، إسلامية حقيقية نصرة المظلوم والدفاع عن الحقوق ومواجهة طاغية وكل هذا لكن هل يا ترى لو ما كانش يعني تحركت أمريكا أو أمريكا تحركت في اتجاه المعاكس يعني هل يا ترى أمريكا تحركت في اتجاه آه، هل صدام نصرة عنده حق مثلاً؟
صدام نعم.
آه، ل- ل- لاحتلال البلد هل كانت قامت الدول الإسلامية تحارب أمريكا في أرض الكويت لإخراج الجيوش الأمريكية من الكويت الجيوش الأمريكية لهم مساعدة العراق فالأمر أمر واضح نعم وبالتالي فنفس القصة هنفهمها في غضون قصة فلسطين نعم.
إن لماذا تتقاعس ال- ال- الحكومات ال- ال- ال- ال- العربية عن نصرة آه، أهل فلسطين أو عن عدم مجرد السماح بالمساعدات الإنسانية للوصول لأن في توجهات أمريكية واضحة بتعتبر إسرائيل أحد الولايات الأمريكية وإن أي نوع من الضغط على إسرائيل يعتبر ضغط على أمريكا وده كيان واحد وبالتالي فالناس طب ده مش ما بنفس عندهاش الكلام.
نوع من ال يعني ده احنا بنقول ده مش قتال يا دكتور آه.
ده احنا بنتكلم في امور انسانيه يعني انا كنت بشوف برامج في لا أمريكا.
للاسف الشديد لو هو نزل حته كلب في حته بير الاقي طيارات جت وناس صحيح انا اول ما ذكر اول ما ذكر ال- ال- الدكتور التفصيلات انا جه في دماغي الحديث اللي حضرتك ذكرته بتاع الهره نعم.
ان امراه دخلت النار في هره حبستها لكن للاسف الشديد الانظمه لا تضع المقاييس الاخرويه في حساباتها مطلقا يعني قضية العمل ده دخلني جنة ولا دخلني نار ده مش مقياس إنما العمل ده يعني يمشي مع المصلحة ولا ما يمشيش مع المصلحة العامة اللي ممكن تحكم الأمور فده بياخد على ضوء كده قرار حرب أو عدم قرار آه، أو عدم آه، حرب نعم.
بناء على المصلحة الخاصة جدا آه، بكل آه، آه، دولة أو بكل نظام نعم لكن لو أنا بصيت للموضوع من وجهة النظر الشرعية فمستحيل أبدا أن يقبل عاقل إن في أي عرف أو دين إن إن يترك هؤلاء المحاصرين بهذه الصورة ولا يمرر إليهم ما ينجدهم من مواد ومؤونة بل أقول السلاح يعني في ناس انا دلوقتي آه، خليني اقول مصر مرتبطه بكامب ديفيد آه، هل مصر مش مرتبطه مع فلسطين ومع ال- الكيانات العربيه التي حولها بميثاق في جامعه الدول العربيه نعم.
وهذا الميثاق ميثاق دفاع مشترك نعم.
وهذا ال- التخلي عن ارض فلسطين يعتبر نقد لميثاق جامعه الدول العربيه نعم.
ولا هي مجرد يعني اشمعنى القانون ده المعاهده دي بتحترم واشمعنى المعاهده ديت لا لا تحترم نعم وهل إسرائيل لا تنتقد المعاهدات الدولية والقوانين الدولية والأعراف الدولية في حربها ضد المدنيين في آه، آه، في أهل غزة؟ لماذا يسمح لهم بنقد القوانين الواحد تلو الآخر ولا يسمح للمسلمين بنقد معاهدة حتى مع الإعلام؟ أعلم يا أخي أعلم قل أنني سأنقد هذه المعاهدة لشدة الظلم الذي وقع على أهلنا وبالتالي فأنا خلاص غير مرتبط بكامب ديفيد نعم وغير مرتبط بهذا التكبيل للأمة الإسلامية وسأفتح مجال الصراع أنا أبشر هؤلاء ال- القادة والزعماء أنه والله لو فتحت ساحة الصراع على الدول الإسلامية بكاملها مستحيل إسرائيل تستطيع أن تصمد يعني إذا كان يا إخواننا آه، آه، أهل غزة بكل ما عندهم من ظروف صعبة وحصار بقاله سنة ونص وإمكانيات مادية بسيطة جدا جدا وصواريخ بالكاد بتصل 5 كيلو ولا 10 كيلو وواقفين هذه الوقفة أمام ال ال ال ال الجيوش ال ال اليهودية ما بالك لو جيوش حتى وإن كانت ضعيفة حتى وإن كانت إمكاناتها هزيلة حتى وإن كانت أعدادنا غير مدربة أو جيوشنا غير مدربة حتى حتى حتى كل ما يقال معقولة لكل الإمكانيات العسكرية للدول الإسلامية المحيطة بفلسطين مش هقول لك الدول الإسلامية كلها يعني إمكانيات مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا هذا ال- ال- ال- ال- المثلث المحيط أو الدائرة المحيطة بفلسطين إمكانياتهم ما تساعدش في هذا الشيء على الأقل ما توقفش إسرائيل عند حدها وتخلينا نتكلم وإحنا يعني ب- ب- ب- بمعادلة يعني آه، معقولة متزنة شوية، نعم.
متزنة نعم.
بدل ما هذا ال- ال- ال- فنحن هنرجع لحضرتك جبت الجزء الأول من السؤال ونكمل مع الشيخ محمود مصري بس بعد استقبال هذا الاتصال السلام عليكم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة اتفضل أخش اتفضل السلام عليكم عليكم عليكم السلام السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته يعني الكلام والصورة اللي شايفينها ما ينفع فيها كلام ولا ينفع فيها أي موقف لكن أنا شغلتي إن أحس وأتكلم وأكتب نعم زي زي كل الناس نعم فبقول صحيح أنا شلت الهم سنين وانحرمت حتى من ظل الحميم ودفنت فيا دمع العين لحد ما سموني بالساكت الحزين بس كنت عايش وسط العايشين لكن لما شفت غزة فلسطين قلت أقوم أعيط في حطين وأهو أبكي جنب صلاح الدين يا غزة راقد جلوسطين أم القهر جهورني الهمين مت وماتت صور الحيين مع إني قال وسط العايشين بقلب بقلب ده ومجد شاب من كتر الاغتراب وعقلي على العتاب صاحي ونام مشتاق يهرب لحضن التراب مع ان قال لسه وسط العايشين بدل منع حجاج فلسطين اديني بتفرج على العيد في حطين وعشت وعشان غطست في انامين والبحور نفسي جابتني منين من كتر ما ودتني لفين وفين جوا عزم ضي السنين في خليف تخليف العين معقول اللي بيحصل في فلسطين والناس من كل الاجناس شاهدين على ان العيد فيه شهداء ومشاهدين وديني قال لسه وسط العايشين بس لما القلم دمعه هون الالم بشكوى الندم ونجوى العدم زي معنى النغم جوا خيال اترسم بصوت يا من ظلم وبالحسن وبالحزن اتوسم مع ان لسه وسط العايشين بس بوصف صورة للمفتحين شايفين اللي بغزة محصورين بين حماس وفتح ويهود مبددين مع اني زي زي كل المشاهدين او تقدر تقول من المغيبين وقلم سن يدوب كتب كلمتين بأي حد يا حماس وهنددين تخالف الشرع والعرف والدين وتخلي الحي ميت ضمن العايشين ودمت.
جزاكم الله خيرا الشاعر حمد ابراهيم نرجع للشيخ محمود المصري وبعدين نبقى ننتقل للسؤال الثاني اللي سالناه الدكتور ابو السرجاني الشيخ محمود مساله الاتحاد ومساله نبذ الفرقه هل لها دور في الوقت اللي احنا فيه ده ل- للاسراع شويه ب ب ب بإشعال الوعي تاني وإحياء الوعي في أذهان الناس بهذه القضية بدل من التراشقات اللي بنشوفها بين الساسة وبين الشعوب زي ما كنت بتكلم في أحد الفضائيات إن في كتير من الناس دلوقتي بدأت تشخصن القضية على إنها قضية حماس وإن القضية قضية إسلام وإن القضية قضية حدود لا روحوا أنتوا حاربوا لوحدكم ولا أنتوا مالكوش دعوة بينا وبدأت حتى الفرقة تدب أحيانا بين وجهات النظر عند الدعاء فشايف إزاي نرجع ننظر لمسألة الاتحاد وال... والاعتصام دي كمنهج قرآني وكمنهج نبوي لنصرة إخواننا ونصرة الإسلام عموما في مرحلة مقبلة
يعني المولى عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا نعم فالتنازع سبب الفشل والتنازع وإن كان آه، يعني مرفوض في أي وقت إلا أنه مرفوض أكتر في مثل هذا الوقت نعم.
يعني ده مش وقت فرقة ولا وقت تنازع يعني احنا حتى لما كنا بنتكلم عن التنازع اللي كان بين الفصائل الفلسطينية كنا بنقول حتى في وقت السلم يا جماعة اتحدوا نعم.
فمن باب أولى في مثل هذا الوقت لا ده, ده من باب أولى بقى نعم.
ده واجب ان انتوا تتحدوا نعم.
و- وفي المقابل بقى على على مدى على مدى الامه كلها او على مدار الامه وعلى مجال الامه كلها ب- م- واجب علينا ان احنا نتحد ونقف كلنا ايد واحده الحقيقه يمكن من من المحن تاتي المنح سبحان الله يمكن من ضمن الثمرات العجيبه اللي بنراها من وراء هذه المحنه تكاتف الامه كشعوب ماليش دعوه بقى بحكم انا بتكلم عن الشعوب نعم.
كشعوب ما نعم.
شاء الله نعم.
لك أن تتخيل مئات الألوف خارجة في كل دول العالم حتى في الدول الغربية والكل يناشد ويصرخ من أجل نصرة غزة ودي كانت شيء جميل جدا مؤثر في الواحد لدرجة الواحد كان مجرد ما يشوف منظرهم كان يعني يتأثر جدا آه، ب- لهذا المشهد العجيب اللي لو حبيت اللي بعض الناس في بعض الفضائيات كان بيقول لا يمكن تجتمع هذه الحشود إلا على نصرة بعد كأس أفريقيا أو بعد كأس العالم نعم.
لكن بيقول لا هو ما- مع مع ازمه مثل هذه الازمات اجتمعت كل هذه الشعوب كل شعوب الامم كلها بل مش مسلمين مش مش المسلمين بس يا شيخ خالد نعم.
بل حتى غير المسلمين اجتمعوا أيضا ينادون بنصرة إخواننا في غزة والحقيقة يعني ال- كان السؤال اللي حضرتك كنت تسألوني من شوية وما كنتش كملته يعني نعم.
آه، أجاوب عليه كده في عجالة اتفضل.
سريعة اتفضل.
آه، إن, إن, إن الأمة فعلا عليها واجبات إن هي تتحرك في ثلاث محاور المحور رقم واحد التوبة نعم محتاجين نتوب بجد كلنا وبعدين آه، واحد يقول طب احنا بنعمل ايه عشان نتوب واقول لك هو كان كان النبي بيعمل ايه عشان يتوب كان النبي يتوب في اليوم الواحد اكثر من 100 مره وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وكان يقوم ويصلي الليل حتى تتورم قدماه وتساله امنا عائشه كما في الصحيح يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر يقول افلا اكون عبدا شكورا نعم.
صلى الله عليه وسلم فمحتاجين التوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم.
ويقسم الكون ده كله لصنفين تائب وظالم ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون نعم.
ويجي واحد يقول لك طب ما انت ما تعرفش انا عملت ايه ده انا ده انا ده انا يأسان من نفسي اقول له المولى عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويقول لك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نعم.
ويجي في الحديث القدسي المولى عز وجل آه، يقول يا ابن ادم انك ماد وشوف يا ابن ادم كان المولى عز وجل كان ممكن يقول لك يا عبدي او يا مؤمن او يا مسلم لكن يا ابن ادم ابوك ادم عصى فتاب فتبت عليه نعم.
فانت هت- هتعصى برضه فتوب عشان اتوب عليك نعم.
يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان من ولم يحدد ذنبا نعم.
اي ذنب بقى نعم.
على ما كان منك ولا ابالي طب الذنوب اكثر يا رب يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي نعم.
طب يا رب أكتر يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها المغف- سبحان الملك يعني المولى عز وجل يعني يعني الإمام النووي حتى بينقل عن العلماء في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيقول فلو شاء الله أن يغفر لعبد أذنب بغير توبة لا- لا- لا- لا- لغفر له بلا توبة نعم.
في في أكثر من كده إذا المسألة محتاجين نتحرك عن المحور الأولاني التوبة نعم.
ودي ان شاء الله هنتكلم عنها باستفاضه بعد شويه نعم.
النقطه الثانيه الانفاق يعني يعني وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثال ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه و- واحنا اكيد مصدقين كلام النبي ثلاث اقسم عليهن اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه واستغفر الله اني اسمي المال اللي رايح لاخواننا في غزه صدقه ده حق نعم.
واجب نعم.
علينا ان احنا نؤديه لاخواننا نعم.
والمحور الثالث ان احنا محتاجين بقى ان احنا فعلا يعني زي ما انا هتوب وزي ما انا آه، هأنفق محتاجين برضه في نفس الوقت ان احنا نتحد بقى نعم.
وناخد بايدين بعض أيوة.
ونحاول نوضح للدنيا دي كلها يعني ايه قضيه غزه نعم.
يعني ايه نقف مع بعض يعني ايه يعني ايه نقرا ما بين السطور حديث لما حضرتك ذكرته والدكتور غير ذكره حديث الهره شوف لما واحنا دايما حينما نقرا القران ونقرا السنه لابد ان نقرا ما بين السطور ما بين السطور اشخالت فيه رسائل نعم.
لما النبي عليه الصلاه والسلام يخبر ان ان واحده هتخش النار في هره حبستها لا ده في رساله نعم.
كان النبي بيقول لك يا مسلم اذا كانت واحده هتظلم قطه فتحبس هتخش الج... هتخش النار نعم.
فما ظنك لو ظلمت انت مسلما او حاصرت مسلما نعم هيتعمل فيك ايه صح.
هي دي الرساله طب ربنا يكرمك آه، دكتور راغب نعود إلى السؤال الأول اللي كنا سألناه لحضرتك أنت أجبت على السؤال الثاني إنه كتير من الناس بمستويات الفهم المختلفة مم.
أنا بتكلم على العوام ال- ال- عفوا غفير وسائق و- وعامل و- والأكثر من كده شرائح تبتدي تعلو الكلام إلى هذه الفئات أحيانا يرون أنه كلام مرسل يقول لك اديني واجب اديني واجب أعرف أعمله أعمل إيه عشان أتحرك فاحنا عايزين من حضرتك برضو واجب عملي نشعر به ان الناس زي ما اتفقنا يكون عندها وعي بهذه القضية بعمق مش وعي او مش عايزين نقول نظرة مؤقتة لم- لمشاهد بتؤلم ثم نشوف ماتش كورة امبارح بين فرقتين ومسلمين بيضربوا ببعض ويحاصروا الشرطة كأنهم في أحداث غزة ثانية يعني.
نعم هو بص يعني آه، طبعا الى جوار ما ذكره آه، آه، شيخي الشيخ محمود آه، في ال- المحاور التي ذكرها آه، انا ارى ان من اهم المحاور اللي ممكن احنا كشعوب نعرف نعملها وفي يوم من الايام هتتفتح مش هقول المساعدات الانسانيه المساعدات الكامله لاهل فلسطين لو عملناها هي الحفاظ على القضيه حيه المشكله اننا زي ما حضرتك اشرت في مقدمه الحلقه اننا بنتحمس عند الكوارث عند حصار آه، غزة وضرب غزة بقنابل محرمة دوليا وعند كذا وكذا وكذا فيتحرك المسلمون حركة قوية نعم.
ثم بعد ذلك تهدأ الأمور أنا عايزك تتخيل آه، ال- ال- الإعلام اللي اللي عند الناس مثلا من شهر وكأن الأمور زي الفل طبيعية جدا والناس عايشة حياتها بشكل طبيعي يعني قبل ما تحصل هذا الضرب مع أن من شهر كانت آه، آه، غزة محاصرة طيب احنا هنتوقف مع حضرتك عشان جانا فاصل من الأردن ثم نواصل فابقوا معنا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته دكتور راغب كنا بنتكلم قبل الفاصل مع حضرتك في شيء أنا أراه الحقيقة من أهم الأشياء التي يجب أن يلتفت إليها الناس وهي مسألة الحفاظ على القضية في الأذهان نعم.
حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا إنه ما بين الضرب في غزة النهاردة والضرب في غزة كان أعتقد من ست شهور كان في فترة طويلة جدا الناس القضية مش في دماغها اه نعم بدأت تعود كأنها.
للانفعال من المشاهد ولو المشاهد دي مش موجودة في حياتنا على الإعلام الآن والناس كانت بتسمعها فقط ما بتشوفهاش ما أعتقدش إن كان هيبقى التأثير بنفس الحجم اللي بنشوفه دلوقتي آه، انا عايز اقول لك ان المشكلة لو لو الضرب وقف والحصار ما زال مستمرا الناس هتهدى لان الصواريخ والنار والقتلى والأشلاء والأطفال والشهداء والدماء.
وقفت فالناس هتهدى نعم وده شيء خطير انا عايز ال- يعني يعني حتى في اهدأ فترات فلسطين ففلسطين ما زالت محتله نعم يعني فلسطين محتله من 100 سنه يعني من سنه 1917 احتلال انجليزي ثم احتلال يهودي من 48 لحد دلوقتي فطول هذه الفتره لا يجب ابدا ان تهدأ الشعوب نعم يعني احتلال بلد إسلامي أيا كان هذا البلد فهو آه، يعني آه، آه، فريضة على المسلمين فرض عين على المسلمين أن يحرروه نعم يعني ده شيء خلاص ده احنا ده ده ديننا يعني زي الصلاه وزي الصوم وزي الزكاه لازم نحرر هذه البلاد وغيرها من البلاد وارض فلسطين لها يعني مزايا اكثر وكلنا يعرف اولى القبلتين ومصر الرسول عليه السلام السلام.
والثلاث الحرمين ويعني لها خصائص كثيره جدا وبالذات انهم بيقاتلوا يعني قوه من اعتى قوى الارض اللي هم قوه اليهود بكل المخالفات اللي بيعملوها نعم فأنا ما أريده من عامة الشعب أن يستمر الضغط المستمر عندهم وعند أسرهم وعند عائلاتهم وعند الناس في قضية فلسطين ما تموتش لا قضية فلسطين ولا قضية العراق ولا قضية الشيشان ولا قضية كشمير كل قضايا المسلمين وتأتي في مقدمتها قضية فلسطين يعني أنا كراجل بسيط كنجار ولا كعامل ولا كفلاح ولا كأي شيء لازم أقعد أتكلم مع أولادي ليل نهار في قضية فلسطين وأعمل لهم في البيت صندوق صغير لقضية فلسطين بيحط فيه قرش وقرشين وخمس قروش بس هو مش القضية في المال اللي اتجمع بس القضية في إن هو فاكر الموضوع دي الناس بتشوف إن الحلول دي حلول خيالية كده هي وال- يعني يقول لك إيه بالعكس.
يعني هو الصندوق اللي هحطه العيال في البيت ولا أقول له مثلا يهود أعدائك أنا هديك هو ده مثل دنيوي بحت خد- صح.
أوباما أكتر رئيس جمع أموال في تاريخ أمريكا كلها نعم.
جمعها من الخمس دولارات والعشر دولارات من الشباب بتوع أمريكا اللي كانوا بيشجعوه نعم على النت فاتح خط بيحط خمس دولارات وعشر دولارات اكتر رئيس في تاريخ امريكا جمع فلوس الناس اللي كانت بتجمع بالمليون وبالمئة الف دولار ما جمعتش زي ما جمع اوباما المبالغ الصغيره نعم.
فده يعني ايه ال ال ال ال الشيء البسيط مع الشيء البسيط بيبني شيء كبير لا واحنا شفنا انا اعتقد في السعوديه كانوا بي- يعني حتى لما الملك عبد الله عمل حمله تبرعات قرات على الخبر انه 20 مليون دولار ده الكلام ده بص ده- حضرتك ده- الناس فيها خير كتير جدا انا هحكي لك على موقف مر بيا من اربع خمس ايام كنت في امريكا وانت عارف يعني ايه جمع طب هسمع تبرعات هذا الموقف بعد ما نخش المداخله دي يا دكتور راغب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام ازي حضرتك أهلا بكم ومرحبا ربنا يخليك يا حبيبي اهلا بيك مع حضرتك الدكتور راغب السرجاني والشيخ محمود المصري في الاستوديو أهلا بهم واحنا بنتناقش الحقيقه في قضيه اخواننا في غزه كيف نفعل هذه القضيه في اذهان الناس ما تكونش مساله حماسه فوريه ومؤقته وعارضه ثم يعود الناس الى الخلود الى دنياهم والى احلامهم دون تفعيل القضيه في اذهانهم واذهان أبن ابنائهم عشان نعيش في حاله وعي مستمر دايما الى خطوره الموقف.
آه، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آه، وبعد آه، دعني أولا أرحب بضيوفك وأرحب بك آه، ترحيبا يليق بالدور الذي تقوم به في إيقاظ الوعي وإرهاف هذا الوعي باتجاه قضايانا الجذرية جزاكم الله خيرا.
آه، أود أن أقول شيئا مهما آه، بن جوريون في مرة من المرات في تصريح شهير يقول كلما نظرت إلى الخريطة تملكني الرعب يعني كلما نظرت إلى خريطة المنطقة العربية المعلقة على الحائط تملكني الرعب آه، الواقع الحال أن هذا يعكس نفسية أو ذهنية خائفة بل شديدة الخوف آه، أود أن أقول شيئا مهما القضية الفلسطينية تحتاج إلى أن نتعامل معها باستراتيجية أخرى وبفكر آخر وتحتاج أيضا إلى أن نفعل فقه الأولويات لأننا واقع الحال لا نقدم ما حقه أن يقدم ولا نؤخر ما حقه أن يقدم أن يؤخر نعم.
وأظن أن الكثرة المطلقة من فقهنا المعروض يستغرق ويستنفد في فقه الفروع وغامت القضايا الأم التي كان ينبغي أن نحتشد لها وأن نأخذ لها أخذها بوجه عام
جاء في كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وهو من كتب المذهب الحنفي إذا غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيه فالجهاد فرض عين وجاء في كتاب البحر إن امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها ما لم تدخل حصولهم وحرزهم هذه كلها يعني مداخلات فقهية أولية ينبغي أن نلفت النظر إليها لكن ما يرعبني حقا أن الخطاب الإعلامي والخطاب الدعوي والخطاب العام الذي يتلقاه المتلقون على امتداد الرقعة العربية لا يفعل هذه الأولويات ولا يتعامل مع القضية الفلسطينية بالجدية الواجبة بل إنني رأيت داعية من الدعاء يستغرق في حديث يتجاوز الساعتين عن قيمة السواك وفائدته ومع عظيم احترامنا لهذه السنة العظيمة فإن لدى الأمم لدى أمتنا بالتحديد من الأثار والأعباء التي تثقل كاهلها ما يجعلنا نعيد النظر في هذا الخطاب الذي ربط الأولويات وهنا نتذكر ختاما مقولة أبي حامد الغزالي إن فقد الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور لا ينبغي أن نقنع بالخيرات لكن ينبغي أن نحسن ترتيبها والقضية لا تحتاج هنا فقط إلى امتشاق سلاح ولا تحتاج إلى الصراخ والعويل لكن تحتاج إلى عمل تربوي طويل وشاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع للمساكين جزاكم الله خيرا دكتور حسام عقل ربنا يكرمك على هذه المداخلة دكتور راغب نرجع للقصة اللي حضرتك شفتها اه انا انا عايز اقول ان ان الشباب في اخر كبير بس محتاجه تحميس مستمر وده لعل ده دور الاعلام ودور العلماء ودور الدعاه ودور التربويين آه، في امريكا آه، كنت من اربع خمس ايام هناك و او يعني من آه، اول يوم ايام الضرب وكنا في مؤتمر اسلامي كبير وكان حاضر فيه حوالي 4000 او 5000 من المسلمين في الجاليه وكان بيتكلم في قضايا خاصه بالجاليه هناك ثم حدث ضرب غزة فتحول المؤتمر بكامله إلى الدفاع عن قضية غزة وإلى تحميس الناس ل... ل... لأهل فلسطين ل... لنصرة أهل فلسطين وهذا يعني كلام له خطورته في في أمريكا لا شك كلنا يعلم وكلنا مطلع وفي هذه الليلة التي تم فيها الضرب جمع لأهل فلسطين في من الحضور 275 ألف دولار من الحضور وكل الناس تعد بأن تجمع أكثر وأكثر من هنا وهناك هذا في بمجرد التحميس لمدة ربع ساعة أو أو تلت ساعة من العلماء الذين كانوا يعني يحضرون المؤتمر فأنا بقول إن الشعوب فيها خير كتير بس المشكلة الخطيرة إن بعد دفع 275 ألف دولار دولت وتحمستنا أثناء فترة الضرب أنا ممكن بعد كده لمدة سنة ما أدفعش ولا مليم لأرض فلسطين ولا أفكر ولا أتكلم عن القضية ولا أبعت إيميل ولا أبعت رسالة ولا ولا أعمل أي شيء نتيجة هدوء الأحوال الأحوال نسبيا في أرض فلسطين ولا أقول هدوءها كاملا يعني حتى لو سمعنا عن شهيد أو اثنين أو ثلاثة بيمر بنسمع عنه وكأن يعني القضية إيه أمر بسيط اللي أنا يا دكتور راغب على مستوى المنظمات الإسلامية يعني دور الناس دي إيه برضه ده دور شعب كامل بقى أنا بكلمك على دور شعب كامل دور العالم انه يتكلم ليل نهار على قضيه فلسطين احنا في موقع بتاعنا islamhistory.com هنعمل صفحه دائمه لفلسطين في الموقع بحيث ان كل الناس تبقى اللي داخل على الموقع تشوف القضيه بشكل مستمر كويس. طول العمر دور ال- ال- التربويين في المدارس المدرس في المدرسه انه يكلم الاطفال بتوعه على قضيه آه، آه، فلسطين بشكل دائم وقضايا المسلمين بصفه عامه كل الجروح النازفه في الامه الاسلاميه دور الاب والعامل والفلاح انه يتكلم مع المحيطات اللي عنده في هذا المعنى ويحاول ان يشرح آه، القضيه بالمعاني الصحيحه يشرحها مرة واثنين وثلاثة يوضح إسلامية القضية نحن نقاتل أحيانا من أجل فلسطين عشان قضية عربية أو قضية نخوة إسلامية نخوة إنسانية أو ما إلى ذلك لكن القضية إسلامية في الأساس وكما تفضل الدكتور حسام عقل هو فرض على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يحرروا هذه البلاد أنا عايز العالم الإسلامي بشتى طوائفه يحافظ على هذه القضية حية يتكلم عليها باستمرار يمارس الضغط المستمر على الحكومات حتى تفتح الأبواب لكل المساعدات بشتى أنواعها ويوشك يا أخي من من أدام الطرق أن يفتح له الباب نعم يعني في نهاية المطاف لابد أن يحدث فتح شيخ الباب محمود في دقيقة وبعدين هن- ندعو مع حضرتك في ختام هذه الحلقة ماذا تقول للناس الذين يعيشون في حيرة مما يحدث الآن
بنقول لهم يعني آه، ان شاء الله ال- النصر قريب والفرج قريب لكن علينا ان نؤدي ان يؤدي كل واحد منا دوره ونكون على يقين آه، من ان الله سبحانه وتعالى ناصر دينه لا دينه لا محاله نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يعني صلاح اول هذه الامه بال- باليقين بالزهد واليقين نعم.
واهلك اخرها بالبكره بالبكرة والأمل والأمل، نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في عجاله كده ربط ليه بين الزهد واليقين لان الانسان لو عنده يقين فيما عند الله هيزهد في الدنيا نعم.
ولو زهد في الدنيا هيتخلص من أسباب الوهن اللي النبي قال عنها يوشك أن تتداعى عليكم الأمم نعم.
كما تداعى إلى آخر الحديث نعم.
آه، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية وكراهية الموت نعم.
يبقى إذا اليقين زي ما حضرتك تفضلت بيخلي الإنسان يشوف كل حاجة على حاجة يشوف الدنيا صح بحجمها البسيط جدا اللي النبي قال عنها ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ما يرجع فإحنا بنقول لكل الشعوب الإسلامية بنقول لهم كل واحد لابد يؤدي دوره كل واحد لابد ان هو يشوف ايه اللي ممكن يقدمه للقضيه الفلسطينيه ولاخواننا في غزه وفي نفس الوقت نكون على يقين بان الله عز وجل سينصر دينه ولا محول.
جزاكم الله خير شيخ محمود المصري يعني سوف تدعو ونؤمن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاءنا لإخواننا إنه ولي ذلك والقادر عليه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا أغث إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة اللهم خذهم أخذ عاد وثمود اللهم كما يتم أطفالنا فيتم أطفالهم رمل نساءهم كما رملوا نساءنا أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اشف مرضى الم- مرضى أهل فلسطين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى أهل فلسطين اللهم داو مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم اربط على قلوب ذويهم اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم اللهم اجمع شملهم يا أرحم الراحمين أمدهم بمدد من عندك أمدهم بمدد من عندك أمدهم بمدد من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة الأحباب ما بال شمل المسلمين مبدد فيها وشمل الضد غير مبدد ماذا اعتذاركم غدا لنبيكم وسبيل هذا العذر غير موهد إن قال لم فرطتم في أمتي وتركتموهم للعدو المعتدي تالله لو أن العقوبة لم تخف لكفى الحيا من وجه ذاك السيد جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم فعلوا القضية على المنتديات وافعلوا كل ما في وسعكم واعتذروا لربكم لنصرة دينكم ونصرة دين نبيكم صلى الله عليه وسلم على وعد بلقاء جديد نتكلم فيه عن غزة مرات ومرات وعن تفعيل هذه القضية في أذهان المسلمين نترككم في حفظ الله سلام الله عليكم ورحمته